عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نخش على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقينا رجل أعرابي واقف على باب الحبيب فبيقول له يا محمد كان لسه رجل ما أسلمش بيقول له يا محمد أعطني مما أعطاك الله فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بيد الأعرابي وصار به إلى أن وصل إلى مكان فيه غنم بين جبلين فقال أترى تلك الأغنام يا أعرابي قال أجل يا محمد قال هي هدية لك فظن أنه يمزح ويستهزئ به صلى الله عليه وسلم فقال أتستهزئ بي قال لا ولكنها لك كلها فأخذ الرجل كل الأغنام التي بين الجبلين وذهب إلى قبيلته وهو لا يصدق وطول ما هو ماشي عمال بيلتفت يا ترى هيرجع في كلامه يا ترى ياخدهم مرة تانية إلى أن وصل إلى القبيلة فلما وصل سالما ومعه كل الأغنام التي بين الجبلين قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد في القصة أن النبي عرف المفتاح بتاع قلب هذا الرجل اللي يخش من خلاله على قلبه وقلب قال- قبيلته في وقت واحد فأسلم الرجل وأسلمت قبيلته بشوية أغنام عشان كده درس الليلة بعنوان النبي ومفاتيح القلوب صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نبدأ درس الليلة بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ديننا دين عالمين أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين آه، في آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس ولم يقل رب, رب المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ما- قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كل نبي كان بيرسل إلى قومه خاصة وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا أما النبي فقد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم فوق ده كله نحن خير الأمم ده مش كلامي ده كلام ربي حبيبي سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن يقول إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وقال كما عند أحمد بسند صحيح قال أهل الجنة عشرون ومائة صف أهل الجنة مية وعشرين صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم يعني الأمم اللي قبلنا تسعة وستين أمة وإحنا الأمة رقم سبعين ومع ذلك تلتين أهل الجنة يبقى من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتلت الباقي يتقسم على 69 أمة كانت قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعشان إحنا آخر الأمم فكان لابد إن إحنا نحمل الرسالة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال جل قال صلى الله عليه وسلم آه، آه، بلغوا عني ولو آية والحديث رواه البخاري وقال جل وعلا قل أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ها حضرتك من أتباع النبي لازم تدعو إلى ما دعا إليه النبي ما عنديش علم ادعو إلى الله بالدلالة على الخير دل الناس على الدروس على المحاضرات على الكتب على اي حاجه تقربهم من ربنا طيب ما عنديش القدره على الدلاله دي دل الناس بمالك هات كتب ووزعها لوجه الله سيدي هات ووزعها لوجه الله كتب علميه ووزعها لوجه الله اي حاجه تقدر تقرب بها لربنا سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وعايز اعرفك بقى قدر الدعوه وقيمه دلاله الناس على خير وقيمه تربيه الناس على الاخلاقيات وعلى الدين وعلى السلوكيات الطيبه وعلى المعاملات الحسنه فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير الله شفت النبي بيحفزك قد ايه عشان تدل الناس على خير ولذلك كان النبي لا يتعامل مع الناس الا بلغه الحب اي أيوة والله العظيم بالحب غير كفار قريش اللي كانوا بيستحلوا الميتة ويستحلوا الفواحش وكانوا يأكلوا الميتة وكانوا يعبدوا الأصنام وكانوا يشربوا الخمر وكانوا وكانوا ومع ذلك غيرهم بالحب حولهم من كفار إلى أصحاب سيد الأبرار فكانوا خير الخلق في هذا الكون بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم بالحب حببهم في العبادة وقربهم من ربنا بالحب حببهم في البذل والعطاء والجهاد والتضحية من أجل هذا الدين العظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته بدأت بالحب وختمها بالحب بدأت بالحب بضمة جبريل عليه السلام حينما ضم النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه في الغار وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ وختم دعوته بالحب صلى الله عليه وسلم بضمة أمنا عائشة فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها وبين نحرها كل دعوة دعوة النبي كانت تدور حول الحب ان انت تدعو الناس بالحب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في غزوة خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وده كان طبعا سيدنا علي بن أبي طالب يجي في يوم من الايام عايز يوصل لمعاذ بن جبل معلومه وعايز ينصحه بنصيحه، عايز يقول له اوعى تنسى ان انت تقول في اخر الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، طب ما يوصلها له كده، قال لك لا لازم اسبق بكلمه تخليه ينصت الي ويستمع ويحب المعلومه، قال له يا معاذ والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال يا معاذ والله اني لاحبك، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج ان هو يقسم بالله ان هو بيحب معاذ بن جبل اكيد النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقال له يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدعن يا معاذ أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لتلميذه الربيع بن خثيم يقول له يا ربيع والله لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين قال له الكلمة دي ليه ابن مسعود لأن ربيع بن خثيم كان ليه حال مع ربنا عجيب جدا كان أهل السوق إذا رأوا الربيع بن خثيم هو داخل السوق يذكرهم بالله كانوا يقولون كنا إذا رأيناه هللنا وكبرنا أول ما نشوف الربيع بن خثيم نقول لا إله إلا الله الله أكبر ليه الوجه يذكر بالله سبحانه وتعالى في يوم من الايام حس الربيع بن خثيم ان قلبه فيه شويه قسوه بسيطه كده وكان بيته كده فيه فناء قدام البيت حفر قبره ونزل فيه ونزل وغطى نفسه بخشب وتخيل نفسه انه مات وبعدين تخيل نفسه كمان ان هو سيعاقب في القبر فبدا يصرخ ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وبعد ما كاد يختنق راح فاتح القبر بتاعه وخرج وقال ها أنت يا نفس قد عدت فافعلي خيرا كما وعدت ولا تكوني كاذبة بين يدي الله سبحانه وتعالى ربيع بن خثيم كان قيمة كبيرة جدا في التابعين رحمه الله ورحم جميع التابعين ورضي الله عن أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وفوق ده كله حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى أمته أبدا النبي يقول هو في يوم من الأيام بيمر كده على دفناء البقيع فبيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية الحديث رواه مسلم ثم نظر إلى أصحابه وقال لقد اشتقت لإخواني فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني اسمع وركز وصلى على حبيبك إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني في رواية أبي داود قال أجر الواحد فيهم بخمسين رجلا منكم قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا الله النبي مشتاق إليكم صلى الله عليه وسلم وإحنا عملنا محاضرة كاملة في قناة اقرأ كنا كان عنوانها النبي يشتاق إليكم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله وفي يوم من الأيام النبي يقول للصحابة والحديث رواه أحمد بسند صحيح يقول طوبى لمن رآني وآمن بي دول مين؟ دول الصحابة ثم قال وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني حضراتكم شوف قد إيه؟ واحد من الصحابة قال له وما طوبى يا رسول الله قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها في يوم من الأيام عشان تعرف حب النبي ليكوا قد إيه وقد ايه النبي كان بيستعمل معاكم جميع مفاتيح القلوب صلى الله عليه وسلم واقف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم فتذكر قول ابراهيم عليه السلام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ثم تذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل وقال ما يبكيك يا رسول الله قال أبكي من أجل أمتي يا جبريل فصعد جبريل إلى ربه عز وجل وقال يا رب إنه يبكي من أجل أمتي والله أعلم سبحانه وتعالى فقال ارجع إليه يا جبريل وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عشان كده النبي قال كما عند مسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي الله أكبر الله أكبر اختبأ النبي دعوته شفاعة لأمته وأخبرنا أن في سبعين ألف يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب والحديث في البخاري ومسلم قال فاستزدت ربي طلبت المزيد لأمتي لأنه بيحب أمته يا رب أمة النبي محمد تحب النبي زي ما النبي بيحبها صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي فزادني في روايتين وروايتين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا قال وثلاث حثيات من حثيات ربي يعني ثلاث قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وفي الرواية الثانية قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا الله أكبر يبقى إذا يعني مش هقدر أقول لحضراتكم مليارات المليارات فقبضة الملك سبحانه وتعالى لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وجل جلاله عشان كده قلت لحضراتكم بدأ النبي دعوته بالحب وختمها بالحب تعالوا بقى نشوف عشر مفاتيح من أجمل وأعظم وأجل وأفضل مفاتيح القلوب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل علم النبي فقه النفس وعلمه مفاتيح القلوب ازاي انه يدخل على واحد ويعلم مفتاح قلب هذا الانسان ازاي ينفتح قلب هذا الانسان دي كانت وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت شغلته ازاي ان هو يكون باسلوب معين بطريقه معينه بكلمه معينه بعطاء معين بطريقه معينه يقدر يفتح قلب هذا الرجل دي كانت يعني من اجمل سمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عايزين نقول يا جماعه كل واحد في الدنيا ليه مفتاح يتفتح بقلبه مفتاح قلبي غير مفتاح قلبك غير مفتاح قلبك غير مفاتيح قلوبنا جميعا وإلا لما تعددت وتنوعت أس- أساليب الدعوة وإلا كان يبقى أسلوب دعوة واحد فقط هو الذي ينتهجه الدعاء وإنما الدعاء عبارة عن زهور و- وثمار موجودة في بستان جميل تلاقي الزهرة الصفراء والحمراء والخضراء والبيضة والزرقاء و- وتلاقي ديت ليها ريحة ودي ملهاش ريحة وتلاقي ديت ألوانها جميلة ودي ألوانها بسيطة وهكذا تنوعت الزهور عشان كل واحد تناسبه دعوة معينة في واحد يجي بالترغيب فيبقى في داعية أسلوبه في الترغيب جميل قوي واحد تاني يأتي بالترهيب ففي واحد تاني أسلوبه في الترهيب عالي وفي واحد يأتي بين الترغيب والترهيب فواحد بيجمع بين الاثنين وهكذا تتنوع أصناف الدعاء عشان المدعوين نفسهم بيختلفوا كل واحد بيجي بطريقة معينة وكل واحد ليه مفتاح تعالوا نشوف عشر مفاتيح وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم من خلالها كيف نفتح قلوب الناس من أمامنا المفتاح الأول مفتاح البسمة والرحمة والجملة دي كانت تؤثر عني من أكتر من 25 سنة كنت دائما أقول وارجعوا لشرايطي من 20 سنة كنت دايما أقول ارفع شعار البسمة والرحمة البسمة والرحمة إن لم تنفع فلن تضر أما القسوة والغلظة فإن لم تضر فلن تنفع احفظ الجملتين دولت هتستفيد منهم كثير جدا في حياتك مفتاح البسمة والرحمة في حديث رواه المنذري بسند جيد أن رجلا سقط حاجباه على عينيه من كبر سن سنه كده معدي ال 100 سنة وجاي للنبي والراجل ده لسه ما أسلمش فداخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا أنا عندي شوية ذنوب ده راجل معدي ال 100 سنة بيقول له عندي شوية ذنوب لو توزعهم على أهل الكرة الأرضية تغرقهم كلهم فلو واحد مكان النبي كان يتعامل مع الراجل ده ازاي هو انت لسه فيك حيل تعصي ربنا انت لحد دلوقتي ما تبتش يا راجل اقعد في بيت ربنا و- ويعني تسلم كده وتقعد في بيت ربنا وتعيش حياتك كلها لله انما النبي ما ما, ما يتعاملش بالاسلوب دوت النبي عمره ما بيغلظ على حد ابدا صلى الله عليه وسلم تبسم النبي في وجهه وبدا دعوته بالبسمه عشان انا مش متخيل ان ان في انسان على وجه الارض عنده ذره في قلبه شغاله يشوف بسمه النبي ولا يسلم ازاي صلى الله عليه وسلم فاول ما النبي ابتسم في وشه قال له بقى ايه في ساعتها طبعا جبريل جاء الى النبي وقال له الجملتين دول عشان يقولهم لان النبي لا يتعمل الا ولا يتكلم الا بالوحي فقال له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الراجل شاف البسمه الحلوه دي شاف بسمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طبعا اشهد ما شهدش ازاي يعني طبعا اشهد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات ارجع للفظ الحديث بيقول له عندي ذنوب لو وزعتها على اهل الارض تغرقهم كلهم الذنوب اللي تغرق اهل الارض ربنا سبحانه وتعالى بدلها له الى الى حسنات فالرجل مش مستوعب الموضوع برضه لسه مش بالع الموضوع قال له قال له يا محمد وغدراتي وفجراتي انا عملت حاجات يعني مصايب سودة يعني قال له وغدراتي وفجراتي قال له وغدراتك وفجراتي فولى الرجل وهو يكبر والنبي يمسح على لحيته ويبتسم ويقول الحمد لله الذي انقذه من النار واذا بجبريل ينزل بايات تتلى الى يوم القيامه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ولذا ختم النبي هذا العنصر بقوله كما عند الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه اخيك صدقه وعلماء الطب يقولوا عشان تبتسم بتشغل عضلتين فقط وعشان تخشر وتكعبلها بتشغل 14 عضله ولذلك تجد اكثر الناس نضاره في وجوههم المبتسمون واكثر ناس وشوشهم بتعجز بدري الذين يكشرون تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح القلوب ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء صوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أول مفتاح مفتاح البسمة والرحمة بالله عليكم خلي دايما الوشوش كده والوجوه مبتسمة هتقول لي مبتسمة في عز الأزمات اللي احنا فيها ما في عز الأزمات اللي احنا فيها ديت عايزين نجتهد في دعوة الناس وفي تثبيت قلوبهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم لو استسلمنا للأحزان اللي احنا فيها ما فيش حد لا هيروح لا هيدعو ولا يعمل انما احنا بنخرج علشان بس نثبت قلوب الناس ونحسس الناس ان لسه الدنيا بخير وان لابد ان احنا نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وناخد بايدين بعض لطاعه ربنا ان في النهايه الدنيا كلها فانيه فانيه وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وانك وان وان وان وان الى ربك المنتهى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت فكلنا مروحين فعايزين نضمن على الاقل ان يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني قابلنا وراضي عننا وبيحبنا مش عايز اقول على الاقل ده على الاكثر ده ده ده, ده نعمه عظيمه جدا ربنا يرضى عنا وعنكم ويحبنا ويحبكم ويجمعني واياكم يا رب في الفردوس الاعلى المفتاح الاول البسمه والرحمه المفتاح الثاني القدوه والاخلاق الطيبه ان الانسان لما تيجي تبص للعالم تتعلم من لحظه قبل لفظه ال- الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان بيحضر له 15000 وكان طبعا في رجل بيبلغ الكلام اللي هو بيقوله ده يبلغ وبعدين بعد 10 صفوف الثاني يبلغ وهكذا عشان يوصل الكلام لكل الناس كان منهم 5000 5000 بيكتبوا عن الامام احمد و10000 بيتعلموا من اخلاق الامام احمد تخيل حضرتك يعني 5000 بيكتبوا وراه الحديث و10000 بيتعلموا من اخلاق الامام احمد وسلوكيات الامام احمد عشان يتعلم من لحظه قبل لفظه يا سلام آه، امنا خديجه لما رات اخلاق النبي وسلوكيات النبي ومعاملاته لما جاءه الوحي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفزوع يقول زملوني زملوني فلما افاق النبي صلى الله عليه وسلم فلما آه، افاق النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى آه، امنا خديجه وقال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجه فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق عايزة تقول له اللي زيك اللي أخلاقه بالمنظر ده وسلوكياته بالمنظر ده وعنده مروءة بالمنظر ده لا يمكن ربنا يخزيه أبدا ولذلك أبو بكر الصديق لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لم يتلكأ ولم يتلعثم لأنه عارف أخلاقه عاشر النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة وشاف أخلاقه وشاف صدقه وشاف أمانته فلم يتلعثم ولم يتأخر فكان أول رجل يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود عالم من علماء اليهود ومع ذلك بيقول كما عند الترمذي لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه أي أسرعوا إليه صلى الله عليه وسلم قال فكنت في من انجفل إليه كنت في من أسرع إليه قال فرما فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب الله سمت الإحسان يا جماعة ربنا بيجعله على قلب الإنسان الصادق تحس كده من وشه إنه إنسان صادق تحس من وشه إنه إنسان ما بيكذبش عليك تحس إن الكلمة طالعة من قلبه وواصلة لقلبك ده اللي حصل بين عبد الله بن سلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما رأيته ونظرت إلى وجهه ده رجل عالم عالم من علماء اليهود بيقول علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب يبقى المفتاح الثاني القدوة ان انا عايز اكون سبب في هدايه الناس اكون انا نفسي قدوه ما اكونش فتنه للناس دائما بيقولوا ان العالم زله العالم زله عالم ولذلك اقسم لكم بالله مع اي فتن تدور في اي وقت وغير ذلك الواحد على قد ما بيقدر بيحاول بقدر الامكان انه يكون قدوه للناس اللي اتربت على ايده والناس اللي اتعلمت منه والناس اللي ياما عاشت معانا في المساجد وهنا وهنا عشان ما نكونش فتنه لحد حتى لو الواحد جه على نفسه اجي على نفسي بس ما اكونش فتنه للناس مهم قوي قوي ان يراعي اي داعيه واي عالم ان هو ما يكونش فتنه للناس ان انا دعيت الناس فلازم الناس تشوف الدعوه اللي انا قلت لهم عليها شوفها باخلاقي في معاملاتي في سلوكياتي يشوفوا ان العالم اللي قدامهم ده او الداعيه اللي قدامهم ده انسان محترم علشان هم كمان يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى المفتاح الثالث مفتاح الحلم كان في واحد برضو من علماء اليهود اسمه زيد بن سعنة أو يقال زيد بن سعنة مع اختلاف القراءات يعني زيد بن سعنة هذا الرجل في يوم من الأيام النبي استلف منه عشرين صاعا من تمر وكان يجوز عادي ان انا اتعامل مع يهودي او نصراني واستلف منه واستلف مني في المعاملات الماديه مفيش مشكله خالص فاستلف منه 20 صاع من تمر والنبي صلى الله عليه وسلم اداله ميعاد مثلا لاداء الامانه مثلا ده انا بدي مثال خدوا منه مثلا في يوم واحد رجب قال له هدولك مثلا يوم واحد رمضان فجه الرجل حب يختبر النبي فراح جاي له مثلا يوم واحد شعبان يبقى جاي له قبل ميعاد اداء الامانه بشهر كامل فجاي بيقول له يا محمد انكم قوم مطلم في الاداء تماطلوا في الاداء فقد ما عليك يا محمد مين اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب طبعا عارفين حضراتكم عمر بن الخطاب ما يتحملش يشوف حد بيتكلم مع النبي بالاسلوب ده راح مطلع السيف وقال له أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أسمع وأرى والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بالسيف هذا العنق كنت موتك وانت واقف فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى عفارم عليك يا عمر أيوة كده ورايا رجالة ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يتعاملش مع الناس بالمنطق ده نظر إلى عمر وهو مغضب قال ما أردنا منك هذا يا عمر إيه اللي خلاك تعمل كده قال يا رسول الله فما أردت مني قال أردت منك أن تأمره بحسن الطلب قل له اطلب بأدب وأن تأمرني بحسن الأداء قل لي أدي ما عليك يا رسول الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر اذهب به إلى بيت مال المسلمين وأعطيه عشرين صاعا من تمر خد بالك من الحتة اللي جاية ديت وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته أنت لما عملت كده راجل اتخض فإحنا لازم نكافئه على الخضة اللي اتخضها ديت وخضت سيدنا عمر غير خضت اي حد تاني انتوا عارفين حضراتكم يعني فالمهم فراح سيدنا عمر وهو ما يعرفش مين دوت اصلا لحد اللحظه دي هو مش عارفه فماشي جنبه فزيد بن سعنه بيناقشه كده بيقول له الا تعرفني يا عمر قال لا من انت قال زيد بن سعنه قال له خيبك الله زيد بن سعنه حبر اليهود قال له ايوه قال له ما الذي حملك أن تفعل هذا مع رسول الله قال أخبرك يا عمر إني قرأت صفة النبي كاملة في التوراة فاستوثقت منها كلها إلا صفتين أردت أن أستوثق منهما علمت أنه يسبق حلمه جهله وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة أما وأني قد رأيتهما الآن فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحلم إنك تكون حليم بالناس لما تكون ماشي في السكة اكيد في مشاكل بتحصل في الطرقات في مشاكل في المعاملات خليك حليم بالناس الناس متضايقه الناس مخنوقه الناس متنرفزه خليك انت مبتسم واحد بيتنرفز عليك قول له ربنا يكرمك واحد اللي جاي لواحد من الائمه فبيقول له اني اكرهك قال له وانه احبك قال له بس انا بكرهك في الله قال له ده يزيدنا حبا فيك فكان هذا الامام من احب الناس الى قلبي الحلم ان انت تدفع السيئه بالحسنه واحد بيقول لك آه، انا انا يعني انا انا مش طايق اشوفك قول له وانا بحب اشوفك والله اصل انا ما بحبش اتفرج عليك وانا والله يا اخي لو والله لو حضرتك موجود في اي مكان قول لي وانا استعد مستعد وسعيد جدا ان اتفرج عليك والله ده اصلا انا مش عايز اتعامل معك وانا بحب اتعامل مع حضرتك والله وشايف في حضرتك كل خير الحلم ان انت تحتوي الانسان باخلاقك المفتاح الرابع عشان ما نطولش المفتاح الرابع مفتاح المال ذكرنا من شويه في بدايه الدرس هذا الرجل الذي اعطاه النبي غنما بين جبلين ايه يعني شويه غنم 2000 غنمايه ولا 1000 غنمايه في مقابل قبيله كامله اسلمت الله ده النبي صلى الله عليه وسلم اتصلى عليه يقول ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي روايه خير لك مما تطلع عليه الشمس من الدنيا كلها فشويه غنم بديها الواحد تتالف قلوب القبيله كلها فتسلم قبيله كامله بشويه غنم يا بلاش يا بلاش ربنا يا رب يجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم امين فمش مقصود هنا ان احنا نرشي الناس عشان يسلموا او ان احنا نديهم فلوس عشان يهتدوا مش ده المقصود المقصود فقط تالف القلوب والمقصود هنا بالفلوس الهديه خدمة تأديها لهذا الإنسان شفاعة حسنة تشفع له عند إنسان عشان يخلص له أمر معين إنك تساعده كل ده من أجل تأليف القلوب كل ده بيكون سبب هداية الناس بفضل الله سبحانه وتعالى المفتاح رقم خمسة مفتاح عجيب شويتين النبي صلى الله عليه وسلم معروف قوته قد إيه بس في ناس ما كانتش تعرف قوة النبي ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلا زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة طيب الرجل من أهل الجنة قد إيه ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح يبقى قوة الرجل في الجنة ب 100 رجل والنبي قوته ب 40 رجل من أهل الجنة يبقى النبي قوته بقد إيه 4000 رجل ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل الله اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا رسول الله ومع ذلك لم يستعمل القوة أبدا في البطش ولا في الضرب ولا في التعذيب ولا في القتل ولا اي حاجه في 23 سنه كامله لم يقتل الا رجلا واحدا اللي هو ابي بن خلف وكان ليها اسباب آه، هقولها لكم بعدين لانه حب ان هو يهين النبي عليه السلام يقول له لانه ان لقيتك خارج مكه لاقتلنك كررها مره واثنين وثلاثه وعشرين فاحس النبي ان الكلام بقى فيه مهانه سكوته كده غلط فقال بل انا والله لاقتلنك فقتله النبي في غزوه بدر ده اللغة الوحيد اللي قاتله النبي أما غير ذلك كان النبي يدافع ولا يقاتل أكثر من المدافعة ليه؟ لأن النبي كان يطمع في هداية البشر ولا يطمع في قتل البشر نحن لا نفرح في قتل الناس إنما نفرح بهداية الناس لا نفرح بقتل الكفار فضلا عن قتل المسلمين لكن نفرح بهداية الكفار وهداية المسلمين ده قلب المؤمن ان ربنا بيقول للنبي فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا بيقول له يا رسول الله هتموت نفسك عشان هم يؤمنوا مش مش مهم يؤمنوا بس المهم ان انت ما تموتش نفسك لا النبي كان قلبه يعني بيتفطر على ان واحد يموت وهو مش مسلم و- والدليل على ذلك حديث رواه البخاري تمر جنازه رجل يهودي من قدام النبي فيقوم النبي يقول جنازه من هذا؟ قالوا جنازة رجل يهودي مات بأقصى المدينة فبكى النبي فقالوا وتبكي يا رسول الله لموت رجل يهودي ده يسوى إيه ده فقال أليست نفسا وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم ده قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمفتاح القوه بقى اديك مثال جميل قوي قوي يعني يعني حبيب الى قلبي كان في واحد رجل مصارع مشهور جدا طبعا المقصود بالمصارعه هنا المصارعه الرومانيه واحد ماسك واحد اللي يوقع التاني على الارض يبقى يكون هو- هو كده اللي كسب انما مصارعه اليمين دولت دي مصارعه محرمه اللي هي ضرب بال بالحديد وبالكراسي وضرب في الوجه وقد نهى النبي عن ضرب الوجه صلى الله عليه وسلم مثل هذه دي مش مصارعه دي خناقات آه، شوارع انما المصارعه المقصود هنا المقصود المصارعه الرومانيه ليا واحد بيصارع واحد فاللي يوقع التاني على الارض يبقى هو اللي كسبان فاروكانا دوت كان مشهور بالمصارعه دي ما كانش حد في ارض الجزيره كلها يقدر يصارع روكانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا روكانا الا تسلم مش عايز تسلم بقى فقال له اذا صارعتني ساسلم فقال له طب خلاص فهو يعني ظن ان النبي هيرفض يعني مش معقول حد ده ما حدش يتجرأ على ركانه ده فقال له النبي خلاص يعني نتصارع ولو انت صرعتني يبقى خلاص ما, ما تسلمش ولو انا صرعتك تسلم قال له خلاص ماشي اخذه النبي صلى الله عليه وسلم في ثواني زي الريشه كده ورماه في الارض ونزله على الارض رماه في الهواء ونزله على الارض فالراجل بقى عارف ايه زي ما كنا بنعمل زمان واحنا صغيرين كده في ابتدائي لما نحب نلعب مع حد ولا بتاع واخد بالك ويوقعنا لا انت ما اخدتنا على غفله واخد بالك الحركات بتاعت زمان اللي احنا عارفينها دي فقال له اخذتني اخذتني فجاه يا محمد قال له خلاص بسيط يكررها مره تانية المره التانية شاله ورماه في الهواء ونزله على الارض قال له برضه خدتني فجاه قال له طب خلاص الثالثه بقى ايه دي اخر حاجه فاخذه النبي ورفعه عليهم ثم طرحه على الارض فما كان من الرجل الا ان قال واحد يصرع ركانه اكيد ده مؤيد من ربه اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المقصود هنا بالقوه مقصودي هنا بالقوه مش قوه الجسد عايزك توري الناس قوه عقيدتك قوه ايمانك قوه اخلاقك قوه معاملاتك قوه نجاحك قوه علمك قوه انجازاتك قوه طموحاتك وامالك قوتك في خدمه دينك وبلدك الحاجات دي كلها تؤثر في الناس بفضل الله الناس تحب المسلم الناجح ما تحبش المسلم الفاشل نجاحك دعوة لإسلامك لما تكون رجل آه، دكتور آه، واخد دكتوراه في تخصص نادر ده ي- ي- يكون سبب في ان الناس دي تسلم ياما ناس أفاضل درسوا الإعجاز العلمي وكانوا بيجروا مناظرات في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة بالعلم بتاع هذا المسلم بدأ يطبق النظريات اللي, اللي موجودة على, ال- على الطبيعة بآيات قرآنية وبدا يقول لهم انتوا وصلتوا للنظريه دي النظريه دي موجوده من اكثر من 1400 سنه في القران والدليل قول المولى عز وجل كذا فاذا بكل الناس المجتمعين العلماء الموجودين سواء امريكان او اوروبيين كانوا بيسلموا في لحظه ليه بقوه علم هذا الرجل طيب المفتاح السادس مفتاح الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، كما في عند الترمذي بسند صحيح كان سبب اسلام سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان الناس بيقولوا عنه لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب كان اسلامه بسبب اولا تقدير رب سبحانه وتعالى ثم دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول النبي: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن هشام او بعمر بن الخطاب، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر بن الخطاب واصبح فاروق الامه واصبح حصنا حصينا بين السنه والبدعه رضي الله عنه وارضاه الخليفه الراشد ال- الامير المؤمنين فاروق الامه الاكبر عمر بن الخطاب فكان سبب اسلامه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوه بدر كان من اعظم اسباب النصر ايضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم اني انشدك عهدك ووعدك والحديث رواه البخاري اللهم ان تهلك هذه العصابه العصابه يعني مجموعه من الصحابه اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض ابدا اللهم نصرك الذي وعدت فاذا بابي بكر يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعدك فنزلت الملائكه تقاتل مع المؤمنين في غزوه بدر في غزوه الاحزاب 10000 كافر لحوطوا المدينه المنوره حتى ما النبي اضطر لحفر الخندق ومع ذلك قام النبي يدعو كما عند البخاري أيضا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فكانت النصرة للمسلمين بفضل الله وأجلي هؤلاء جميعا عن المدينة المنورة بالدعاء في فتح كابول قتيبة بن مسلم الذي أرسله عمر بن عبد العزيز لفتح بلاد كابول وكان معاه آه، آه، آه، كان معاه محمد بن واسع فقتيبة بن مسلم استعصت عليه كابول لأنها صعبة جدا وأهلها ناس أقوياء فما كان منه إلا أن قال لأصحابه التمسوا لي محمد بن واسع ورجل من خيرة التابعين فقالوا وجدناه ورافعا يديه إلى السماء ويقول اللهم نصرك الذي وعدت فقال أبشروا والله بالنصر فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من مئة ألف شا- شاب طرير ومن مئة ألف سيف شهير فكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى نطلع من العنصر ده بايه؟ بحاجه جميله قوي. بالله عليكم بدل ما ندعي على العصاه تعالوا ندعي لهم. بدل ما اقول يا رب اهلك الفنان الفلانية أو الراقصة الفلانية أو المطرب الفلاني أو يا رب اهلك الكافر الفلاني أو الك... قول يا رب اهديهم يا رب يا رب اشرح صدورهم يا رب يا رب حبب قلوبهم في الإيمان يا رب يا رب دواءهم طعم الطاعة ولذة الإيمان يا رب ما دام هي تع- دعوه طالعه من الفم خليها للناس بدل ما تخليها على الناس لان احنا مش هنستفيد حاجه من ان الناس تموت على ضلال او على باطل او على معصيه او على كفر بالله سبحانه وتعالى لكن هنستفيد لما الكون ده كله نعبده لله سبحانه وتعالى وظيفتي في الدنيا اعبد ربي سبحانه وتعالى واعبد الكون ده كله لربي سبحانه وتعالى تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح القلوب بعد الفاصل صلى على حبيبك
بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، أشهد الله أني أحبكم في الله وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير وعايزين المفاتيح اللي بنذكرها دي النهاردة ديت العشر مفاتيح ديت اكتبوها اكتبوا بس عناصرها واقعد كده كل ما تفكر تدعو إنسان اقعد افتكر المفاتيح وشوف كل واحد يناسبه أنهي مفتاح تعال نشوف المفتاح رقم سبعة مفتاح العفو أنا بعتبره من أعظم المفاتيح مفتاح ان انت تعفو عن الناس ورد في الحديث العجيب الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكه امن الناس جميعا اعطى الناس جميعا الامان الا اربعه من الرجال وامراتين لان هم ارتكبوا جرائم حرب الا اربعه من الرجال هم اللي ورد ذكرهم في الحديث اكرمه ابن ابي جهل عبد الله ابن خطل عبد الله ابن سعد بن ابي الصرح مقيس ابن صبابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة معروف أن القتل داخل الحرم محرم وتزداد حرمة القتل إذا كان الإنسان ممسكا بأستار الكعبة لكن دول عشان ارتكبوا جرائم حرب فلا حرمة لهم فالنبي قال إذا لقيتموهم إذا كان داخل يدخلوا الحرم عشان يحتموا لو لقيتهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم فلقوا عبد الله بن خطل آه، ممسكا بأستار الكعبة فقتلوه مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه فبقي اثنان بقي عكرمة بن أبي جهل وبقي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة وبعدين راح استخبى في بيت عثمان بن عفان فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد البيعة مرة أخرى مع الذين يدخلون جديدا في الإسلام خرج عثمان بن عفان واخذ معه عبد الله بن سعد امام الصرح واذا بالنبي يفاجأ بان الرجل واقف جنبه فعثمان قال له بايعه يا رسول الله فالنبي غضبان منه لانه ارتكب جرائم حرب فاستدار النبي هذه الناحيه فراح عثمان بن عفان لف له الناحيه الثانيه قال له بايعه يا رسول الله راح لافف في الناحيه الثالثه فراح له عثمان بن عفان وقال له بايعه يا رسول الله فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم استحياء من عثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه مسلم أما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن كان يقصد بذلك عثمان بن عفان فبعد ما مشي عثمان بن عفان وعبد الله بن سعد بن أبي الصالح وخلاص النبي اداله أمان لأنه بايعه خلاص قال النبي للصحابة أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله فقالوا له يا رسول الله طب احنا كنا نعرف منين هلا أومأت إلينا بعينك حتى نقوم فنقتله فقال سبحان الله ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين الغمزة ديت الإشارة بالعين ديت النبي بيعتبرها خيانة تخيل شوف الاخلاق وصلت للحضار العجيب اللي اللي احنا بنعاني منه الان عامل ازاي النبي بيعتبر نظره بس كده ال- الرمشه بالعين دي دي خيانه يقول ما كان للنبي ان يكون له خائنه عين ما بقي الا عكرمه زوجته ام حكيم راحت اسلمت وطلبت منه الامان لعكرمه كان عكرمه في اللحظه ديت ركب بقى سفينه وقال لك اهرب من المكان ده ما دام النبي حل دمي آه، ويعني خلاص او اهدر دمي فخلاص إيه، انا اهرب من المكان ده هاجت الأمواج في السفينة وقال ربان السفينة أيها الناس إنه لا ينفعكم هنا لآلهتكم التي تنحتونها من الحجارة وإنما ينفعكم هنا الله فاطر السماوات والأرض فما كان من عكرمة إلا أن قال اللهم إن كان لا ينفعني هنا إلا رب السماوات والأرض فلله علي عهد إن أنجاني من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما عاد عكرمة ورايحة أمه حكيم زوجته عشان تقابله على شاطئ البحر الاتنين اتقابلوا على شاطئ البحر وقالت له لقد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم راح عكرمة ووقف أمام النبي على استحياء 21 سنة بيعادي النبي 21 سنة بيحارب النبي ياما حاول يقتل النبي وهو دلوقتي واقف قدام النبي فبص كده للأرض وقال له أيغفر الله لي يا رسول الله ربنا يغفر لي اللي فات دوت قال له يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها فقال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك حتى مات شهيدا رضي الله عنه وارضاه في معركة اليرموك بعد أن مات النبي وهو راض عنه عكرمة بن أبي جهل شوف قد ايه العفو بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله عمير بن وهب لما اتفق مع صفوان بن اميه انه يروح يقتل النبي و- ويقتل النبي وقال له انا ليا حجه ابني مأسور في من غزوه بدر عند النبي فلو ظبطوني اقول لهم انا جاي عشان افديه وهاخد معايا فلوس وراح سامم السيف بتاعه وراح عشان يقتل النبي بعد ما صفوان قال له ما تشغلش بالك دينك عليا انت عليك ديون انا هسدها لك وعيالك عيالي عيالك هيتربوا معايا لو انت مت فراح عمير بن وهب واول ما عمر بن بن الخطاب شافه خده ومدخله على النبي فقال النبي ما هذا السيف الذي في رقبتك يا صفوان يا عمير فقال قبحها الله من سيوف وهل نفعتنا في يوم بدر ما ضربنا لما لما شبعنا يعني فقال له ففيما جئت يا عمير قال جئت من اجل فكاك اسيري ليه اسير عندكم قال اصدقني يا عمير انك جئت لتقتلني والله حائل بيني وبينك قال له لا ما حصلش قال له بل جلست انت وصفوان بن اميه عند الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا والله حائل بيني وبينك قال والله ما يعلم هذا الا الله لان ما حدش يعرف السر ده غير انا وصفوان فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فعفى عنه النبي وقال اطلقوا له اسيره وفقهوه في دين الله واعطوه ما شاء شوف قد ايه شوف حلم النبي ثمامه بن اثالي اللي كان اكثر من مره يحاول يقتل النبي لما اتقبض عليه وجابوه في الم- في المسجد وربطوه في الساريه دخل النبي وثمامه ده سيد اهل اليمامه اللي كان بتودي الاكل والشرب لمكه كلها فقال ما عندك يا ثمامه قال عندي خير يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فإذا بالنبي يقول أكرموا ثمامة أكرموا واحد حاول يقتلك أربع مرات يا رسول الله أكرموا ثمامة الله فكل واحد جاب أحلى حاجة عنده وحطها له وبدأ الرجل ينظر ويبكي معقولة حاولت أقتله أربع مرات وهو بيقول أكرموا ثمامة سابه ثلاث أيام في المسجد ليه؟ ما كان ممكن يطلق سراحه من أول يوم حب يسمعه القرآن حب يسمعه السنة حب يخليه يشوف أخلاق النبي والصحابة شافها ثلاث أيام ثم قال النبي ما عندك يا ثمامة قال نفس الكلمات قال أطلقوا ثمامة خلاص مش عايزين منه حاجة ذهب ثمامة إلى مكان بعيد عشان ما حدش يظن أن هو بيسلم خوفا من النبي وأصحابه ثم اغتسل ثم عاد إلى النبي وقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قال والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله في يوم الطائف يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما تدمى قدماه ويقول اللهم اللهم يا اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس ويقول له ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ويجي له ملك الجبال الحديث رواه البخاري ومسلم يقول له يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد امرني ان اطيعك فيما شئت فلئن شئت لاطبقن عليهم الاخشبين جبلين هموتهم ما بينهم قال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا الله يوم فتح مكة بعد ما أذوه رموا التراب على راسه ورموا سل الجسور على ظهره طردوه من مكة وهو بيبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت واتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم وحاولوا يقتلوه عشر مرات ومع ذلك عاد يوم فتح مكة يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم أنا مش من أخلاقي إن أنا أنتقم أنا ما بنتقمش أبدا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ده أنا قلت كده للمسلمين وعلمتهم العفو معقولة أنا معفوش فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ده المفتاح رقم سبعة مفتاح العفو سامح واعفو وتأكد إنك مش بتعفو عشان ضعيف أنت بتعفو عشان بتحب ربنا ربنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله عايز يقول ايه عايز يقول ان الاجر حد ما حدش في الدنيا يعرفه اجر العفو ما حدش في الدنيا يعرفه الف اجره على الله دي مفاجاه يوم القيامه المفتاح رقم 8 مفتاح باب الامل او مفتاح فتح باب الامل عمرو بن العاص لما جه يسلم في يوم فتح مكه قال له يا رسول الله لما النبي مد ايده قال له اشترط يا رسول الله اشترط ان يغفر الله لي لان لو ربنا ما غفرليش اللي عملته معاك ماليش لازمه ان انا اسلم لان انا كده هبقى ضعت قال اشترط ان يغفر الله لي فقال له نفس الكلام اللي قاله لعكرمه وقال له نفس الكلام اللي قاله للحكيم بن حزام اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله يعني بيمحي ما قبله خلاص انت دلوقتي صفحه بيضه خلاص فاسلم عمرو بن العاص واسلم خالد بن الوليد كل ده في عام في عام الفتح واسلم اكرمه بن ابي جهل برضه في عام الفتح آه، حكيم بن حزام قال نفس الكلمه والنبي قال له نفس الكلمه عشان كده بنقول افتحوا باب الامل للعصاه افتحوا باب الامل حتى للكفار المولى عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربنا يغفر كل الذنوب إلا الشرك لكن ثبت في آية أخرى أن ربنا بيغفر حتى الشرك تخيلوا حضراتكم قال جل وعلا كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين أي سنة الأولين في إهلاك المولى عز وجل للكفار بيقول للكفار بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم قول للكفار دول ان ينتهوا ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف ربنا يغفر لهم كل اللي فات بل ويبدل سيئاتهم كلها الى حسنات افتح باب الامل للناس اوعى تيأس حد من رحمة ربنا ما تجيش للناس تقول لهم ربنا مش هيغفر لكم ربنا مش هيرحمكم طول ما انتوا بتعملوا كده انت انت هتحكر على مغفرة ربنا انت بتحكر على رحمة ربنا أهم يقسمون رحمة ربك أنت اللي بتقسم رحمة ربنا أنت اللي بتقول فلان في الجنة وفلان في النار حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن رجلين من بني إسرائيل متواخيين متصاحبين أحدهما مجتهد والآخر مذنب واحد مجتهد والتاني مذنب فكان المجتهد عنده قسوة في القلب عنده غرور الطاعة كان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر طب وده أسلوب دعوة يعني عايز يقول له كده بلغتنا خف بقى كفايه ذنوب طب ده مش اسلوب دعوه فقال له اقصر فالتاني يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا ففي مره من مرات مر الاب يذنب فقال اقصر والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه يقول ابو هريره راوي الحديث لقد قال رجل كلمه اوبقت عليه دنياه واخراه مات الرجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين يدي الله يوم القيامه النبي بيحكي جزء من الحديث حصل في بني اسرائيل والجزء الثاني بيحكي لك حاجه هتحصل يوم القيامه بوحي من الله الى رسول الله لان النبي لا يعلم الغيب على اطلاقه انما يعلم بعض الغيبيات اللي ربنا اكرمه بها قال فوقف بين يدي الله فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به الى النار ثم قال للمذنب اذهبوا به الى الجنه وضح النبي ذلك في روايه الامام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك اوعى تقول فلان في الجنة فلان في النار اوعى تقول فلان ربنا مش هيرحمه اوعى تقول فلان ربنا مش هيغفر له مش بإيدي ولا بإيدك إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما سبق على حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة وفي المقابل وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار واحد ممكن يقول لي طب ليه ده مش ظلم ده لما واحد يعمل بعمل أهل الجنة سنين طويلة ثم قبل ما يموت بشوية يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار يوضح ذلك رواية الإمام مسلم دي رواية البخاري رواية الإمام مسلم الحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل والعمل لا إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو للناس يعني هذا الرجل لم يعمل العمل مخلصا لله وإنما عمل هذا العمل رياء وسمعة فلما اقترب أجله أظهر الله ما في قلبه وده يوضح لنا ليه بعض الناس يبقى حياته طويلة ما شاء الله في العلم و... وآخر أيامه بينتكس لأن في حاجة في نيته مش مظبوطة فربنا بيظهرها في اخر ايامه ربنا يسترنا واياكم يا رب العالمين ولا يعني ولا يملا قلوبنا الا بطاعته واخلاص النيه له سبحانه وتعالى. المفتاح رقم تسعه مفتاح الوفاء. في الحديث الذي رواه احمد وابو داود بسند صحيح كان في واحد اسمه ابو رافع، ابو رافع دوت كان رجل آه، يعني من كفار قريش وكان بعتوه كرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبلغه رسالة وصل أبو رافع فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله الإسلام في قلبي قال لن أعود يا رسول الله وأريد أن أسلم قال لا إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد أنت رسول جئت من عند قريش لابد أن ترد إلى قريش ولا أحبس البرد البرد جمع بريد والبريد هو الرسول الذي يأتي ما بين اثنين قال له أنا ما ما أحبسش عند الرسل ولا أنقض العهد أبدا ولكن ارجع إلى قريش فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فعد مرة أخرى وأسلم فعاد إلى قريش ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مرة أخرى عشان تعرف قد ايه نعمه الوفاء بمجرد هذا الرجل كان ممكن النبي يقول له اه طبعا اقعد بقى واسلم وسيبك من قريش كان ممكن الراجل يشك في نبوه النبي لكن لما قال له اني لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد انا رجل صاحب قضيه وصاحب وفاء وصاحب خلق لا اغيره ابدا والمؤمن كده يا جماعه المؤمن اخلاقه لا تتلون ولا تتغير ما اقولش اللي كويس معايا ابقى كويس معاه زي الفل واللي وحش معايا اوريه وحش الخشب غلط مش ده المسلم المسلم يتعامل مع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعا قالوا وما امعا يا رسول الله قال ان احسن الناس اليه احسن وان اساءوا اليه اساء اليهم لا غلط ولكن ليوطن احدكم نفسه انه اذا احسن الناس اليه احسن اليهم وان اساءوا اليه شو بقى اجتنب اساءتهم الله يبقى لما حد يحسن لي احسن اليه ولما حد يسيء الي ما بدلوش بالاساءه انما اجتنب اساءته ده ان لم استطع ان ارد اليه الاساءه باحسان ايضا وهذا اعلى طبعا فالنبي يتكلم هنا عن العدل ويعني بيقول لك بقى لو عايز تتعامل بالفضل يبقى ترد الاساءه باحسان اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اخر حاجه اخر مفتاح لكنه مفتاح خاص بالنبي لوحده صلى الله عليه وسلم مفتاح المعجزات ناس كتيرة جدا أسلمت وخالط الإسلام وبشاشة قلوبهم بسبب معجزات معينة زي سراقة بن مالك سراقة بن مالك عرف أن قريش قالت في 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا الكلام ده كان في حديث الهجرة فما كان من سراقة إلا أنه فعلا استطاع أن يصل إلى المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فلما وصل إليهم ساخت قوائم الفرس في الأرض فعلم ان النبي مؤيد من ربه سبحانه لكنه برضه خالف بقى ايه يعني يعني ما يعتقد و- و- وراح مكمل ورا النبي ومره تانية وثالثه وساخت قوائم الفرس في المره الاخيره قال اعطيني الامانه يا محمد واعطاه النبي الامانه فجاء اليه وقال له يا محمد اني كنت قد فعلت كذا وكذا وكذا فامني واعطني عهدا بيني وبينك فالنبي قال له كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى سراقه بن مالك ده لما قابل النبي في عام الفتح واسلم ووقف بين مع مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر الايام بعد وفاه النبي وابي بكر وفي عهد الفتوحات الاسلاميه اللي كانت في عهد عمر بن الخطاب ياتي سعد بن ابي وقاص بعد ما انتصر في معركه القادسيه وجاي بقى معاه كنوز كسرى كان من ضمنها سواري كسرى قال اين سراقه بن مالك هذا الاعرابي قال ها انا يا امير المؤمنين قال تعالى والبس سواري كسرى كما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جه رجل اعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتؤمن به اعرابي فقال لا اؤمن حتى تشهد لك شجره النرجس شجره ضخمه كده كانت واقفه بعيد فاشار النبي والحديث رواه الامام احمد بسند جيد جوده الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه فاشار النبي للشجره ان تاتي فجاءت الشجره تخض الارض خدا اي تشق الارض شقا حتى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت الشهادتين ثلاث مرات ثم امرها فعادت فاسلم الاعرابي. في يوم تاني ياتي اعرابي، الحديث ايضا رواه احمد بسند جيد. فجاء اعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتؤمن يا اعرابي؟ قال لا اؤمن ولا اشهد لك حتى يشهد لك ذلك الضب. الضب حيوان صحراوي موجود في المملكه العربيه السعوديه بيعيش في الصحراء. وقد كان بعض الناس ياكلونه وما زال بعض الناس ياكلونه من البدو حتى يومنا هذا. وهو شكله كده عامل زي التمساح لكن يعني صغير شويه فقال النبي للضب أتشهد لي يا ضب فوقف الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادتين ثلاث مرات ثم ذهب فأسلم الأعرابي آخر حاجة في يوم من الأيام جاله واحد وقال له يا محمد لا أؤمن لك حتى تشهد لك أغصان تلك الشجرة فنظر النبي إلى الشجرة فنزلت الأغصان إلى الأرض ومالت على الأرض ونطقت الشهادتين الثلاث مرات فأسلم هذا الأعرابي حاجات كثيرة جدا ممكن تكون مفاتيح للقلوب غير المفاتيح اللي احنا ذكرناها ديت المعاملة الطيبة الكلمة الطيبة إلقاء السلام إن أنت تدعو الناس بأحب أسمائهم إن أنت تلبس بيكون مظهرك طيب يكون عندك أدب في الكلام خفض صوت زيارة الناس و- و- و- وإن أنت تكرمهم و- وتهديهم إن أنت تحفظ أسرار الناس كل دي من أسباب هداية الناس ومن أسباب حب الناس للإسلام إكرام الضيف وإطعام الطعام زيارة المرضى واتباع الجنائز التواضع مع الناس حسن الاستماع وعدم المقاطعة أنا بذكر لك عناصر فقط حسن الظن بالناس والثناء عليهم الإكثار من الصدقة ولو كانت قليلة السماحة في البيع والشراء آه، تشجيع المدعو إذا ظهرت عليه أي فضيلة لقيت عليه ما شاء الله واحد بتدعوه فلقيته مهذب ما شاء الله فأثني عليه عشان يستمر آه، التنازل عن بعض الحقوق أحيانا إذا كان ذلك سيغري الصدور ولذلك قال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل واعلم يقينا في النهاية أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإوعى تيأس من أحد كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر فأسلم عمر لا تيأس من أحد ولا تقنط أحدا من رحمة الله واصبر على الدعوة واشكر الله إن فتح الله لك قلوب العباد بحبكم في الله ننتظر إيميلاتكم واتصالاتكم بعد هذا الفاصل صلى على الحبيب
صوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معانا بعض الإيميلات آه، وفي است- في انتظار اتصالات حضراتكم ربنا يبارك فيكم الأخت خديجة تقول ما حكم إحضار راق ليقرأ على شخص به مس الحقيقة آه، أنا بفضل دايما يا جماعة في موضوع ال- المس وهذه الأشياء بفضل إن الإنسان يعالج نفسه بنفسه أو يعالجه قريب له ليه؟ لأنه يشترط في نجاح هذا العلاج إخلاص الراقي ومفيش إنسان في الدنيا أخلص لنفسه من نفسه كما قال ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وأنا أخشى بس من حاجة أخشى أن بعض آه، ما بقولش طبعا كله أستغفر الله بعض هؤلاء الذين يرقون بعضهم آه، بيكون بيتظاهر بأن هو من بسمت أهل السنة وممكن يكون عياذا بالله آه، بيتعامل مع الجن وغير ذلك فممكن يس- يتسبب في إيذاء هذا الإنسان أو في هذه الإنسانة وفي نفس الوقت ممكن عياذا بالله يتسبب في اذى وهو كمان ي- يدلهم ان هم لازم يلجأوا ليه في كل مره فيفضل الانسان متعلق بهذا الانسان ويخسر كل شيء بسبب هذا الامر فافضل افضل الانسان يرقي نفسه بنفسه او او او يعالج نفسه بنفسه او تقرا سوره البقره على ميه يشرب منها ويغتسل ان شاء الله بتكون فيها فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاستاذ رياض ارجو من حضرتك عمل حلقه بعنوان النبي وغرس الامل لان كثيرا من الناس يعيشوا في ياس وقنوط حاضر على عيني والله ولو حبيتوا ان شاء الله يعني ربنا يبارك في حاجه يا استاذ رياض هخليها لكم الحلقه اللي جايه ان شاء الله النبي وغرس الامل يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين وانا حتى بعلم عليها هو عشان اخليها الحلقه اللي جايه ان شاء الله الاستاذه حنان انا متزوجه منذ 35 سنه ولم يرزقني الله باولاد هل يوجد دعاء او عمل اعمال ليرزقني الله بالذريه اسباب الرزق بالذريه كثيره من حاضر آه بس آه، آه هاخد بس الاخت وفاء واكمل آه سؤال الاخت حنان السلام عليكم يا استاذ وفاء وعليكم السلام لو سمحت فضيلة الشيخ كنت عايزة أسأل حضرتك أنا بقول الأذكار وبصلي النوافل وكده بقرا القرآن قبل الفجر الحمد لله وبصلي القيام الليل ربنا بس أنا يتقبل خايفة بس أنا خايفة يكون دي بقت عادة عندي اللي أنا بحس إن أنا لو ما عملتش الحاجات دي بكون متضايقة وكده وبقوم أعملها بس أنا خايفة تكون الحاجة دي أنا بقت عادة عندي أكتر ما هي عادة لا ما انت دايما كده جددي النية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ودايما كده في ال- في العبادات دي بالذات يا استاذه وفاء ربنا يبارك في حضرتك حاولي بقدر الامكان يعني ايه ان انت شوفي يعني إيه انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر وانما الحلم بالتحلم كذلك الخشوع بالتخشع ان الانسان يحاول يستحضر الخشوع ويستحضر ال- إيه، وجددي اماكن العباده لو مثلا بتصلي في المكان ده طب غير المكان لو بتصلي باللبس ده غير اللبس بس برضه لبس محجب بس غيريه آه، يعني حاولي بقدر الامكان تشوفي الحاله الايمان الحاله اللي تتسبب لك في زياده الايمان يعني مثلا في انسان يحب يصلي قيام الليل والنور والع وفي انسان يقول لا انا اخشع لقلبي اخلي النور كده بسيط و- و- واصلي والحمد لله النور دلوقتي بيقطع يعني ما فيش مشكله خالص فيعني لا بسيط ولا غيره يعني فقصدي ان الواحد يشوف الحاله الايمانيه ال- او الحاله اللي ممكن توفر له آه، حاله ايمانيه عاليه بفضل الله سبحانه وتعالى مين معانا الاستاذه رحاب من السودان السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
يلا بعد ما يقال بعد السلام الصلاة المفروضة
نعم معلش ما سمعتش الصلاه المفروضه بعد السلام آه.
صح ما يعني صح ما نزع صلى الله عليه وسلم ماذا يقال بعد الصلاة المفروضة؟ الأذكار نعم هاي بعد السلام الأذكار يعني أذكار آه، الأذكار نعم نعم طيب ربنا يبارك في حضرتك يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاثا وكان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وكان يقرأ آه، آه، آية الكرسي ثم آه، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير آه، او لا اله الا الله فالشاهد في الموضوع ان احنا ان شاء الله نحاول بقدر الامكان ان احنا آه، نكثر من الاذكار طب ليه انا بستغفر ربنا بعد الفريضه مع ان لسه مقدم فريضه كانها رساله من الانسان ان كان الفريضه فيها تقصير يا رب فانا بستغفرك على اي تقصير في هذه الطاعه اللي انا بتقرب بها اليك يا رب وده احساس جميل قوي من اهل الايمان اهل الايمان يعملوا الطاعه ويشعروا ان هم مقصرين اما اهل النفاق عياذا بالله لا يفعلوا اي شيء واشعروا ان هم ما شاء الله على حاله طيبه. فالاستاذه حنان اللي بتقول لم يرزقني الله عز وجل من 35 سنه ادل على حضرتك اولا على الاستغفار. آه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يبقى اذا ايه ربنا بيمد الانسان بالمال والبنين ادي من اسباب الذريه كثره الاستغفار الحاجه الثانيه ال- الدعاء الدعاء ادعي قولي دعاء سيدنا زكريا يا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين الحاجه الثالثه على قد ما تقدري ربنا يبارك في حضرتك خذي بالاسباب الطبيه لا مانع من هذا يبقى الاستغفار والدعاء والتوكل واليقين وحسن الظن بالله ثم الاخذ بالاسباب الطبيه وان شاء الله ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل محروم بالذريه الصالحه الاستاذ علاء بيقول خطيبتي بتعمل في مجال التعليم وهي على قدر من الدين والمشكله انها غير مقتنعه بان استعمال الكحل حرام امام الغرباء طبعا اي زينه للمراه امام الغرباء حرام يعني ايه ان ان ان ال- ان المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان فلا ينبغي يعني الزينه للمراه ديت امام المحارم امام زوجها امام والدها امام اخوها امها اختها آآ آآ نساء عيلتها مفيش اي مشكله خالص امام محارمها تتزين كما شاءت تلبس اللي هي عايزه تلبسه ان شاء الله تلبس باي لبس هي عايزاه في البيت انما امام الرجال بره لا يعني الكحل والزينه والمكياج والكلام ده كله هذا كله آه، يعني آه، لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى مين معانا الاستاذ علاء السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا أستاذ- يا شيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك اخبارك ربنا يعز حضرتك كيف الواحد يتوب من المعصيه كيف الواحد يتوب من المعصية شوف آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة مجرد أن الإنسان فقط يندم على هذه ال- المعصية هي في حد ذاتها توبة لكن هناك شروط للتوبة وضعها أهل العلم الشرط الأول الإقلاع عن المعصية أنا بعمل معصية أقلع عنها الشرط الثاني آه، ال- ال- الندم على ما فات والشرط الثالث العزم على عدم العودة مرة أخرى إلى المعصية وفي شرط رابع أضافه أهل العلم ألا وهو إذا كان المعصية تتعلق بمظالم البشر لازم أرد المظالم للبشر لأن يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يبقى اذا هي دي شروط التوبه نعم فاطمه الزهراء من الجزائر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا يا ريت شيخ.
آه، استاذه فاطمه توطي التلفزيون بعد اذن حضرتك اسمعيني من التليفون اتفضلي
من فضلك يا شيخ ايوه نعم مع حضرتك
فاطمة زهرة من الجزائر مع حضرتك يا فندم اتفضلي
آه، أنا يا شيخ آه، اتكلم من عن الوسواس الوسواس
اه نعم ربنا يبارك في حضرتك حاضر يا استاذه فاطمه ربنا يا رب ي- يزيح عنك يا رب و- ويعفو عنك وعن جميع يا رب مرضى المسلمين حاولي بقدر الامكان يا استاذه فاطمه حاولي آه، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم اكثري من الاستغفار اكثري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم آه، دايما ما تطوعيش الشيطان في اي حاجه يعني جاب لي جالك مسوا- وسواس في الوضوء اتوضيتي وبعد ما اتوضيتي الشيطان يقول لك لا انت لسه ما اتوضيتيش قولي خلاص اتوضيت وخشي صلي صليت الصلاه ركزي في صلاتك جه في في الصلاه قال لك الصلاه دي لا تصلح ما تلتفتيش حاولي بقدر الامكان تعاندي الشيطان في هذه المسائل عشان لو انت آه، استدركت معاه في كل ما آه، يعني يوسوس به اليك هتلاقي نفسك في النهايه هتبغضي العباده وتكرهي العباده لما تلاقي نفسك بتتوضى عشان صلاه واحده 11 او 12 مره وبتصلي الصلاه بتعيديها 3 4 مرات هتزهقي من العباده فعشان كده ابعدي عن ان انت تطاوعي الشيطان والاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وخشي في الصلاه على طول واكثري من الدعاء ومن الاستغفار ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ منذر من السودان آه، عمري 14 سنه هل وجب علي الصيام؟ يجب الصيام على البالغ فاذا بلغت فيجب عليك الصيام ان شاء الله وان شاء الله اظن ان شاء الله يعني انه يجب عليك الصيام منذ الان يا استاذ منذر. الأستاذة خديجة من المغرب ما هي الساعة أو اليوم الذي يستجاب فيه الدعاء الحقيقة لو تتذكروا حضراتكم احنا عملنا حلقات كاملة عن الدعاء وآداب الدعاء وأوقات استجابة الدعاء وإن من أوقات استجابة الدعاء آه، أثناء السجود آه، ادعوا ربكم آه، آه، آه، في أثناء السجود يعني النبي صلى الله عليه وسلم آه، حينما أخبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليكثر فيه من الدعاء وأخبر عن آه، الدعاء مستجاب في ثلث الليل الأخير وفي ليلة القدر وفي يوم عرفة وفي آه، ساعة في يوم الجمعة والراجح من أقوال أهل العلم أنها الساعة التي بين العصر وبين المغرب في الوقت الأخير الذي يقترب من المغرب ودعاء في آه، آه، للصائم دعوة مستجابة تمام وفي اوقات معينه طبعا فيها الدعاء لكن الدعاء عموما ان ك- ان خرج من قلب مخلص و- و- وعنده حسن ظن بالله ولا ياكل حراما بل ياكل الحلال وانسان بيدعو و- و- ويلح في المساله وعنده يقين وثقه في الله بفضل الله سبحانه وتعالى الله يستجيب دعاءه في اي وقت كان لكن انا بقول في هذه الاوقات هذه الاوقات مستحب فيها كثره الدعاء لانها اوقات يرجى فيها استجابه الدعاء الاستاذه جمانه من مصر السلام السلام عليكم عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ يعني اتفضلي إزاي الواحد يرجع للالتزام تاني بعد الانتكاسة ربنا يحفظك يا استاذه جمان ويبارك في عمرك يا رب احنا عايزين نقول يا جماعه ان احيانا بعض الناس بتقول والله انا كنت ملتزم او كنت ملتزمه وبعدين بسبب الفتن اللي احنا عايشين فيها ايماني ضعف وبعدت عن ربنا واتفتنت عايزين نقول يا جماعه ارجوكم ما تربطوش ايمانكم باشخاص واحد بيحب محمود المصري افترض ربنا يا رب يعافينا افترض ان محمود المصري انتكس تنتكس وراه لا انا مانيش حجه على الاسلام الاسلام حجه عليا وعلى 100 مليون واحد زيي فاوعوا تربطوا نفسكم باشخاص ان الشخص ده يوم ما ينتكس او يوم ما يظهر بصوره مش كويسه او ما انا انتكس وراه ده من ضمن الاسباب السبب الثاني ان ممكن يكون الصحبه يا اختي جمانه ممكن يكون الصحبه آه، متابعه ال ال الاحداث التي تمرض القلب و- وال- وكثره ال- ال- المشاحنات والمشاكل وده بيسب ده وده بيشتم ده عشان كده بقول لحضراتكم بلاش تخشوا على النت في في المجالات او في الاماكن اللي اللي فيها سب وشتم وقذف وده بيشتم في ده وده بيشهر بده ابعدوا ما تمرضوش قلبكم لان سيدنا ابن عباس بيقول علامه الافلاس كثره الانشغال بالناس اشغلوا نفسكم بربنا سبحانه وتعالى حصل لك فتور حصل لك انتكاس ربنا يا رب يحفظك ويردك مرة تانية ادعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ادعي الدعاء الثاني اللهم جدد الإيمان في قلبي كل هذا ورد في أحاديث صحيحة الأولاني حديث رواه الترمذي بسند صحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الدعاء الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اجتهدي في طاعة ربنا النبي المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا قربي من ربنا سبحانه وتعالى ما تشغلش نفسك ب- باللي حواليك ما تشغلش نفسك بان حد بعد عن ربنا حد انتكس واحده قلعت حجاب واحد آه، عياذا بالله ترك التزامه ابعدي عن كل هذا وشوفي مين من صحباتك اللي ربنا مثبتها وخليكي معاها عشان تثبتك وتثبتيها في آن واحد صحبة الخير اللي هتعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي النهاية لن ينفعنا بقى لا مشاحنة الناس ولا مشاكل الناس ولا سب الناس في بعضهم ولا اتهام الناس لبعضهم لن ينفعنا إلا اللحظات اللي بنشغل نفسنا فيها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى عمرنا كنز يا جماعة والله العظيم ما هيتعوض أرجوكم ما تضيعوش عمركم في إن أنتوا تتابعوا أخبار السب والشتم واللعن والكلام ده كله اشغلوا نفسكم بالله اقعدوا اذكروا ربنا اقروا قرآن استغفروا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كل ده هينفعكم بفضل الله سبحانه وتعالى احنا داخلين احنا مين معانا ام فاطمه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ محمود انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال اتفضلي يا ام فاطمه لو لو الواحد رب رب نفسه ربنا يكرمه بالولد الصالح الدعاء المستحب انا لسه السؤال قايله الثاني اه اتفضلي والسؤال الثاني ازاي واحد ينسى الاساءه الجامده يعني اللي بتحصل فيه نعم وبتاثر فيه في حياته نعم ازاي الواحد ينساه ربنا يحفظك يا ام فاطمه اما بالنسبه للدعاء ال ال- ال- الانجاب لسه قايله حالا الاستغفار و- و- والدعاء رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين والاخذ بالاسباب الطبيه و- والدعاء و- وال- واليقين والتوكل والثقه في الله سبحانه وتعالى نسيان الاساءه ان الانسان يعلم حاجه مهمه جدا ان آه، آه، ان من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه واكيد لما حد بيسيء لي هو ارتكب ذنب واصبح في كرب هذا الانسان ممكن يعذب بسبب اللي عمله معايا فلما انا اعفو عنه فانا فرجت كربه فالله عز وجل هو الذي يتولى تفريج كربي في الدنيا وفي الاخره يبقى انا اللي فايز انا اللي فايز انا فرجت كرب دنيوي بالنسبه له وربنا فرج عني كرب من كربات يوم القيامه اعفو وسامحي لاني عايز اقول لك حاجه يا ام فاطمه الانسان لو هيشغل نفسه بالرد على الناس وبايذاء الناس ومبادلتهم بالبذاءات والايذاء و و و والله العظيم ما هيخلص انما دايما انا بنصح كل اخواني واحبابي واولادي وبناتي وابائي وامهاتي والله من سنوات طويله كنت دايما اقول لو حد اذاك لو حد شتمك لو حد عمل فيك اي حاجه سامحه لله سبحانه وتعالى ودع المولى عز وجل يدافع عنك لا تشغل نفسك بالرد على الناس ولكن اشغل نفسك برب الناس والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا الأستاذة سالي من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا فندم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمود أهلا وسهلا اتفضلي يا فندم
لو سمحت أنا دايما يجيني تخوفات من يوم القيامة والقبر والعذاب وأقعد أبكي يعني وأبص للناس على إن ربنا هيمشيهم على الصراط الحاجات دي كلها وأخاف خالص نعم ما تمنيتش إن أجي الدنيا دي خالص ولا أنا ولا أمي ولا إخواتي ربنا أقعد يحفظك أصرخ وأبكي على طول ست شهور في الحالة دي مم.
رحت للدكاترة والشيوخ كلهم ما فيش فايدة مع بصي إني بصلي وكل حاجة كويسة نعم.
الحمد لله ربنا يحفظك يا اختي سالي عايز اقول لحضرتك حاجه دائما الانسان المسلم بيعيش بين الخوف والرجاء طول ما هو عايش بيغلب جانب الخوف سنه لكن ما يوصلوش للجانب اللي حضرتك وصلت له ان الانسان يوصل لمرحله انه يسبب له ازمه في حياته لا انما مطلوب مننا يا اختي سالي مطلوب مننا احنا لو عندنا كلنا هذا الخوف ولكن بقدر معين صدقيني احوال المجتمعات كلها تنصلح لان الانسان مستحضر يوم القيامه واهوال يوم القيامه والقبر وال- والصراط والميزان وال- والحشر والنشر والوقوف بين يدي الله ده الانسان لو استحضر كل ده لا يمكن حد هيظلم حد ولا يمكن حد هيأذي حد ولا يسب حد ولا ياكل مال حد ولا ولا يعق امه ولا ابوه ولا يقطع ارحامه ولا يعمل اي حاجه لكن تغليب الجانب جانب الخوف لحد ما نوصل نفسنا لمرحله اليأس ده غلط دايما ما دمت وصلت للمرحله ديت اقرأي في الكتب التي تتكلم عن الرجاء وعن سعه رحمه الله وعن سعه مغفره ربنا عشان يحصل عندك شيء من التوازن ما بين الخوف والرجاء ان الانسان وهو في طريق ربنا يعني في طريق ربنا بثلاث حاجات بالحب والخوف والرجاء الحب هو راس الانسان والخوف والرجاء جناحاه يطير الى الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء الحب لو انقطع يبقى الانسان خلاص راح الاستاذه ليلى من عمان السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عن اهلا وسهلا يا فندم اتفضلي
حضرتك من فضلك يا شيخ انا بريد رقم تليفون حضرتك لان في حاجات عايزه اكلمك فيها بس ضروريه وشخصيه طيب اتفضلي من كنترول ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ ليلى فعايز اقول يا جماعه فالانسان في طريقه ربنا سبحانه وتعالى ما بين الحب والخوف والرجاء الحب هو راس الطائر لو قطع الراس مات الطائر والخوف والرجاء حاول بقدر الامكان نوازن ما بين الخوف والرجاء وربنا يا رب يجمعنا واياكم يا رب مع سيد الاتقياء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى الوقت الجميل بيخلص معاكم بسرعة وما بقي إلا الدعاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم نجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين اللهم يا رب العالمين نسألك باسمك الأعظم أن تفرج همومنا في مصر وفي كل بلاد المسلمين اللهم صب الخير على مصر وعلى جميع بلاد المسلمين صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم ألب بين قلوب المصريين واجمعهم على قلب رجل واحد وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم أغث إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما ننساش ركعتين قيام ليل صيام اثنين وخميس دعاء الاستغفار ادعوا لبلاد المسلمين ربنا يفرج الهم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
do